السلام الله عليكم ورحمة وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي الناس والسحر وأرحب بكم في هذه الحلقة التي هي بعنوان علاج العين والحسد بين المشروع والممنوع اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أن نرحب بضيف الكريمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الإسلامي المعالج بالقرآن نرحب بك الشيخ مرحبا يا عمر احسن الله أهلا عليك بك يا ورحمة أبو الله عبيد.
فيكم. جزاك الله خير أيضا نرحب بالدكتور أحمد الشافعي دكتوراه كلية دار العلوم جامعة القاهرة نرحب بك دكتور أحمد احسن الله عليك استاذ محمد أهلا بحضرتك.
جزاك الله خير يعني عنوان الحلقة اليوم آه، علاج العين والحسد بين المشروع والممنوع وكنا قد تناولنا في الحلقات السابقة الفرق بين العائن والحاسد وأيضا يعني آه، العين كيف تصيب والحسد أيضا كيف يصيب الإنسان وكيف آه، نقي الإنسان أو يقي الإنسان نفسه من العين ومن الحسد آه، لو اليوم تحدثنا عن بعض آه، آه، المشروع أو بعض الممنوعات التي أو نقول بعض التحصينات يعني نبدأ بالتحصينات أولا دكتور أحمد التي ينبغي على آه، الرجل آه، أن يحصن بها بها زوجته يحصن بها أولاده لأن كلنا نخاف على الأبناء وخاصة إذا كانوا صغارا ويمكن فضيلة الشيخ عبد الرحمن في حلقات سابقة قال أن ممكن الإنسان يعين نفسه مثلا يلاقي ولد مثلا ماشي كده يقول لك ده زي العفريت فزي العفريت دي ممكن يقع ي- ي- يعثر يخبط في كنبه يخبط في بتاع مش كده برضه يا بابا ده ولا ايه؟
ده كلام دكتور احمد اه فيعني دكتور احمد لو لو قلنا آه، يعني آه، ما عندكم من تحصينات لهذا آه، آه، لهذه العين وهذا الحسد الذي آه، ينتج عن بغض وحقد آه، تجاه الاخر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فابتداء نعم آه، آه، أشكرك أستاذ محمد شكرا لك على تناول هذه الحلقات المهمة في حياة آه، المسلمين واسمح لي أن آه، آه، نقول سويا أو نعترف ببعض الحقائق الموجودة نعم ونحن نناقش قضية السحر والعين مم.
والحسد والجن والمس وما شابه ذلك مما عالجتموه من حلقات ولن أطيل لقصر تفضل.
مدة الفقرة لكن دعني آه، آه، أقل آه، لك آه، آه، ما عندي أولا آه، موضوع الحسد والسحر والعين انتشر انتشارا شديدا مم.
ويعاني منه عدد غير قليل من الناس مم.
وأصاب كل الفئات تقريبا يعني لم يكن ذلك آه، خاصا بالفقراء بل الفقراء والأغنياء وكثيرا ما سمعنا آه، فتيات وشبابا ويستغيثون مما آه، يعانون منه من سحر أو حسد أو ما شابه ذلك مم.
وكذلك الآباء والأمهات طب لماذا هذا الانتشار يا دكتور احمد؟
والأزواج أولا لابد أن نعترف أنه مشكلة موجودة وكائنة مم.
والمشكلات كما تعرفون تعامل المشكلة على قدر حجمها نعم احنا بالأمس القريب يعني مش القريب قوي كانت مشكلة إنفلونزا الطيور دمرنا الثروة الحيوانية كلها من أجل تقريباً إنفلونزا الطيور.
ما, ما, ما وصلتش الحالات لألف احنا عندنا حالات السحر والحسد والعين و و والمس واللبس حالات آلاف والشيخ عبد الرحمن على يمكن على دراية بهذا الموضوع إذا كانت مسك- مشكلة فيها آلاف من الناس يعانون منها ويشتكون ويئنون آه، في 350 الف آه، مشعوذ ورجال مثلا آه.
ومن في مصر مش جرب لا، فقط آه.
في من مصر جرب سواء آه.
كان معالجا أو ده ده دليل على كثره ه- الله هذه يحفظك.
الظاهره وانها مشكله مش ظاهره كمان فأنا بقول إذا كانت مشكلة بهذا الحد ينبغي أن يكون الاهتمام بها بحد مماثل نعم حتى نستطيع مواجهة ذلك أنا لدرجة أن أنا أزعم أن مشكلة السحر والحسد والجن وال- والمس واللمس أصبحت وباء أصبحت وباء فأنا بقول يا ريت وسامحوني الشيخ عبد الرحمن والمشاهد الله الكريم يعزك.
يسامحني اتفضل.
يا ريت يكون في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لماذا لا يكون هناك آه، جهات جماعي الجهات الفردية أنا لا أحبذ وقد آه، تبت من هذه ال- المهنة والوظيفة و و وكنت قد عملت فيها قبل ذلك يا ريت يكون هناك جهات رسمية يعني انت كنت إحنا راقي لحد بالقران قبل النهاردة ذلك كنت وتبت مم.
تاب الله علينا وعلى من أساء مثلي يعني مم.
فيا ريت يكون هناك جهات رسميه يا جماعه جهات في المدارس في ال- ال- المصحات في ال- البلديات في النوادي في الجامعات الاخصائي الاجتماعي اللي موجود عندنا في كل مكان او في الاماكن الدراسيه مثلا نعم.
نعم.
الأخصائي ده يكون متمرس يكون عنده خلفية عن هذه الأمور يكون معاه لجنة يكون معاه رقابة أتمنى أن تكون إذا كانت المشكلة بهذا الحجم الكبير ده لو فرض أو صح فرضي إنها مشكلة وحضرتك تفضلت لا هي مشكله وليست هي ظاهره ظاهرة.
يعني اذا كان ال- ال- المعالجين او المشعوذين والدجالين 350000 يبقى ما بالك ما يبقى بالك المرضى قد إيه؟
بأعداد هذه المرضى المرضى قديمة مشكلة يبقى قديمة أنا كمان.
يبقى انا اهيب بكل جهه مسؤوله انها تبتدي تخصص فعلا يا جماعه احنا محتاجين ومن ذاق من ذاق عرف او من ذاق او جرب مثل تجربتي لم ينكر علي مقالتي آه، انا يعني ب- كان لي احتكاك ببعض المسؤولين ورايت ابنائهم ورايت آه، زوجاتهم يعانون من بعض هذه الامور التي نشتكي عنها فاذا اذا ذاق الواحد منا هذه الامراض وتلك الالام عاش عاشها مع الناس فنحن ف- اولا نعترف بانها ظاهره وانها كائنه وبالتالي تحتاج الى الوقوف امام هذه الظاهره لعلاج احنا قلنا ما كانش في مصر عندنا اذا ما كنتش انا الحسبه غلط 100 حاله انفلونزا طيور انهينا الثروه الحيوانيه كلها طب احنا عندنا الاف الحالات في السحر والمس والعين والحسد و و واللبس وهذا طب كان- دكتور دكتور احمد و- و- وانت كنت راقي قبل ذلك قل لنا تحصين واحد من التحصينات للعين والحسد وهذه هي النقطه سؤال.
الثانيه آه، اتفضل.
ردا على سؤالك اتفضل إيه إيه نعترف أيضا اعترافا آخر وده رد على السؤال اتفضل أننا مقصرون مم.
في معرفتنا بربنا وفي معرفتنا بديننا احنا لدينا الإسلام فتح أبواب الرحمة والأمل أمام كل الناس نعم.
الإسلام الإسلام جعل عند الإسلام لكل داء دواء ولكل ضيق فرج في آه، آه، في حياة ال- المسلمين أو في تاريخ الإسلام أو في الإسلام أو في شعائر الإسلام أو في آه، عبادات الإسلام أو توجيهات الإسلام عندنا القرآن الكتاب المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومع أن هذا الكتاب أن الكتاب موجود وفي بيت كل منا مصحف ويقرأ منه بعضنا آه، أحيانا ويهمله البعض الآخر فمع وجود هذا الكتاب أين آه، آه، آه، دور ال- الأب في تحصين أبنائي بهذا الكتاب في تحصين أبنائي بآيات القرآن الكريم حضرتك سألتني بتقول لي إيه بتقول لي بعض التحصينات من أجل هذه الأوجاع وتلك آه، آه، المشكلات او او أو نطمئن الناس لان في ناس بتخاف عندنا حلول ع- عند واحد في- ابنه في- جميل بنته حلوه طفله كده صغنونه كده يعني في القرآن آه.
وفي سنة النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام عليه وسلم.
لكن ده أربطه باللي أنا بدأت به وهي الحقائق التي يجب أن نعترف بها أن نعالج إحنا هذه المشكلة.
قصرنا ديننا في كل يعني دكتور احمد الحلول.
ممكن ممكن ان احنا نقول آه، تقوم مراكز دراسات والابحاث العلميه في مصر بدراسه هذه الظاهره او هذه المشكله هي ليست ظاهره هي مشكله اجتماعيه وإيجاد وايجاد حلول لها وليست نعم.
فردية يا أستاذ محمد نعم.
الحلول طب- الفردية علينا ولا نزال نعاني من الحلول نعم.
الفردية أعني المعالجين الفرداء الذين يمارسون المسألة بمفردهم من دون رقابة ومن دون رعاية ولو كان إنسانا مستقيما فالفحول قد يسقطون نعم.
الفحول قد طيب.
يسقطون ولسه يعني سأدعوك تن- تذهب الأستاذ عبد الرحمن طيب ونكمل آه، يعني التحصينات آه، شيخ عبد الرحمن يعني آه، آه، احنا بنقول عنوان الحلقه علاج العين والحسد المشروع الممنوع اذا اذا هناك علاج للعين والحسد يعني مشروع؟
غير مشروع اه نعم هناخد الغير مشروع اولا حتى ننبه الساده المشاهدين لكن بعد هذا الاتصال اخونا عبد الرحمن من المنوفيه السلام عليكم
عبد- اتفضل آه، آه، آه، معاك عبد الغفار من المنوفيه اتفضل يا استاذ عبد الغفار الله يخليك يا فندم اه هو هو اولا بنشكر على قناه الناس على موجوداتها العظيمه والرائعه
نسمعك شكر الله لك نسمعك ادخل في الموضوع اتفضل الله الله يخليك بالنسبه للحسد والحسد فعلا آه، بالنسبه للحديث موجود بس يا ريت يبقى آه، من من الساده ضيوف الكرام يقولوا لنا بعض الاحاديث اللي او الايات القرانيه اللي الواحد ممكن يقولها كل يوم
اه للتحصين للتحصين للتحصين شكرا شكرا معنا اختنا امه الله السلام عليكم
الو اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام عاوزين لو سمحت اخد بس رقم الشيخ عبد الرحمن من كان الكنترول مؤذي.
من الكنترول حضرتك تقديم للزميل المخرج شكرا اتفضل يا ابا عبيده معنا عفوا سمر بس عشان ما حاضر.
تبقاش أبشر- أبشر- أبشر.
سمر السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي آه، لو سمحت آه، عايزه اسال الشيخ عبد الرحمن آه، اخويا آه، عنده حسد آه، واحد ركب معاه في الشغل وهو آه، مهنته الاساسيه استواء آه، فمن ساعتها فمن ساعتها تمام.
حضرتك آه، عنده دوار في دماغه وصداع يا أخت مش سما.
شايف ذهنه كويس سمر نعم ايوه ازي حالك ازي حضرتك الله يبارك فيك انت دخلت قلتي اخويا عنده حسد طب اتصلت بالشيخ ليه يعني انت شخصت الحاله من نفسك يعني لا، هو- فالامر اعرضي ما عندك وبعد كده اقول لك ايه الوضع اتفضلي طيب ربنا يبارك هو- فيك.
هو- الله يبارك فيك بص هو حضرتك كان آه، بيشتغل سويق نعم و- آه، وركب معاه واحد فمن ساعتها مش قادر يشتغل ولا يرجع تاني شغل ركب مع واحد ايه اللي عمله يعني هو كان بيبص له في السواقه بتاعته اه فمن ي- فدقبت مجرد وصل الشغل آه، داخ وجاله زي زغلله في عينيه ووديناه عند كذا دكتور نعم آه، بطنه ونظر نظر قال له ما عندكش حاجه رغم حضرتك ان عنده في عينيه زي بيشوف الارض عدم اتزان قدامه طيب في حد رقم الاخوه اللي بيباركوا لا ما فيش احنا بنلاقيه بس بالقران طب اخوك جنبك ايوه حضرتك معايا طب خليه يكلمني طب اتفضل حضرتك
السلام عليكم السلام عليكم وعليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته قل لي يا رجل ما الذي اصابك نعم ايه اللي عندك آه، بحس حضرتك في دوار لما ابص الارض الارض بتلف بتجري مم.
وفي نفس الوقت برجع نعم وعلى طول دوخه الترجيع شكله ايه الترجيع عادي
أك- طعام وشراب يعني آه، اي اكل ب- باكله برجعه طب كمل كلامك اتفضل وهي الزغلله دي حضرتك وفي نفس الوقت عندي دوخه يعني حاسس ان انا مش قادر اقف طب.
ومقف عدم ارتكاز مش قادر امشي طبيا ما فيش حاجه لا طبيا ما فيش حاجه شفت نظر وبطنه وكله ما ما ما فيش عملت أي حاجة.
اشعال وتحاليل وكل حاجه اه ما فيش اي طب حاجه رحت بعد اذنك يا شيخ عبد الرحمن رحت الاستاذ انف واذن رحت انا فوق الحنجرة على اساس وقال الاذن الوسطى هي اللي بتعمل دوار يعني لي قال لي ما فيش حاجه اه الاعراض حصلت لك بعد الاخ ده ما كان معاك في السياره وهو معايا على طول يا دوبت اخر ما وصلته كده وهو نازل راح حصلت لي كده طيب ساجيبك ان شاء الله تعالى حاضر يا اخي الحبيب شكرا احسن الله اليك الاخت ام جنه اتفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت يا شيخ آه، أنا بقالي ثلاث سنين ونص متزوجة بس عايشة في بلاء والله يعني أنا قبل ما أتزوج كنت حاسة نفسي بنت طبيعية جدا يعني في رغبة للزواج وكده المهم آه، أنا عشت مع جوزي طبعا قبل الزواج في فترة العقد سنة كده كنت لما بقعد معاه بحس نفسي طبيعية جدا وبحبه ومفيش أي مشاكل مم.
آه، فجأة بعد الزواج في يوم الزواج في يوم ال- آه، الدخلة طبعا أول ما دخلت على بيت زوجي أول ما دخلت كده حسيت بضيق شديد جدا جدا بعد كده بعد ما راحوا الناس المعازيم وبقيت أنا وجوزي طبعا لوحدنا وكده حسيت في حاجة فظيعة جدا جدا والله يعني حسيت كده بموت في فيا يعني ما فيش أي عواطف أبدا نهائيا وما فيش أي رغبة للزواج نهائيا نهائيا أبدا وأنا بقالي ثلاث سنين ونص عايشة والله في جهاد ال- إن كان على متعة الزواج وده أنا بقول خلاص الحمد لله ومستغنية كده عشان أولادي يعني في بس في يا الحقيقة اختي ما اي اي اعراض عضويه عندك لا
الموضوع موضوع الخنقه بس اه خنقة وكده وما فيش أي رغبة للزواج وكده وفي ضيق شديد يعني طب, طب م- معامله الاخ الزوج معاكي آه، ازاي يعني بيتعامل معاكي بلين ورحمه ورقه كده ولا اسلوبه في شده جداً معاكي جدا جدا نعم؟
جدا جدا هو لطيف معايا جدا وصالح آه، والله ما فيش حاجة طيب ما انت ح- ما انتش عارفه ال- الاسباب دي ليه اه مش عارفة حتى لما بقعد معاها في ضيق ضيق شديد
طيب ساجيبك يا اختي حافظ في اسئله لنا يا حاضر.
دكتور احمد لاختنا
ذلك كما سأل الله يكرمك طيب آه، آه، يعني آه، هناخد اخر اتصال بس عشان نقدر نوصل حاجه في الحلقه آه، آه، ونوقف بس الاتصالات عشان نجيب على الاسئله وثم آه، آه، نكمل آه، بعض الموضوعات ونعتذر بس للساده مشاهدينا 10 دقائق اختنا ام فارس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي حضرتك لو سمحت وانا كان جالي حالة كده فجأة تنميل في جسمي كله وبحس بدوخة على طول وبعدين فجأة يبقى وشي ساحب كده ومفيش أي دم في وشي كده خالص وبحس إن كان روحي بتطلع وبحس أكني كده بموت والحالة دي كل شوية بتجيلي كل أسبوع كده انت كام سنه يا اخت ام فارس
إيه، 22 سنة في وسوسه يا ام فارس في إيه؟
وسوسه
إيه، في وسوسة بالموت يعني اه اه طيب ايه تاني بس ضربات قلبي على طول سريعة سريعة وما ببقاش قادرة اخد نفسي الامر بيبدا الاول بضربات القلب السريعه وبعدين بتحس ان النفس مش قادر تاخد نفسك خالص مش كده اه بس ساعات لا بتبدأ بتنميل واحس حاجة سخنة كده في دماغي تقوم نازلة عليا وبعدين ضربات قلبي تسرع وبعدين مفيش آه، وشي يبقى ابيض خالص الالم بتاع الراس متنقل ولا ثابت آه لا في الراس وفي الظهر من ورا لا بحس- الالم اللي في الراس متنقل ولا ثابت يعني من المقدمه للمؤخره للجنب ولا ثابت في مكان واحد لا ثابت نعم ثابت ثابت او بحس سخونة في راسي وسخونة في ظهري
طيب عرضت نفسك على اطباء اه رحت لدكتور قلب ودكتور اعصاب آه، مفيش اي حاجه وضربات قلبي كويسه والرسم قلب كويس مفيش حاجه رحت الرقايه يا ام فارس آه، رحت بس آه، يعني قرأ عليا قرآن يعني وكده وحسيت ب- بتنميل في جسمي مم.
وبعدين آم، هو قال ان هو حسد يعني فانا مش عارفه بصراحه حسد ولا مثل طيب شكراً، س- سأجيبك شكراً، دلوقتي. حاضر، شكراً.
حاضر
اتفضل يا شمال هنقول آه، يعني بدع آه، ال- الغير مشروعه في علاج الحسد والعين طيب آه، نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد آه، احنا قلنا عنوان الحلقة بين المشروع والممنوع، المشروع نعم.
احنا قلنا تكلمنا فيه في حلقات ماضية الحلقة الماضية اللي هي الرقية في علاج- الشرعية.
آه، الرقى الشرعية وغيرها الاغتسال والوضوء للعائن وإلى غير ذلك نعم نقول من بعض البدع التبخر بالشاب والاعشاب ان بعض الناس بالذات عند النساء الكبيره كنت بشوف آه، بعض الجدات في قريتي كان لما كان واحد يبقى يعني عنده بعض الاعراض كانت تجيب ورقه بيضاء وبعدين تقعد تمسح على جسمه كده فيها مجموعه من الشاب وبعدين تقول رئيتك واسترقيتك من كل عين شافتك وما صليتش على النبي عليه واخد السلام.
بالك كلام ده مشتهر جدا الكلام ده يعني وبعدين وبعدين تجيب ومشتهر للاسف كمان في الدراما هي اللي رسخته آه، آه، نعم، يعني نعم.
للاسف الشديد اه نسال الله العفو والعافيه اتفضل.
ربنا يرزقنا ال- الجنه بلاش نقول حاجه ثانيه اتفضل.
فالشاهد يعني آه الورقه دي بتوضع فيها مجموعه بقى من ال- ال- البخور والاعشاب وبعدين تقعد تمسح بهذه الاشياء على البدن وبعدين تقول له انت شاكك في مين يقول لا انا شايف في فلان من الناس وبعدين تقوم كاتبه ايه بقى كاتبه اسم الرجل او المراه مثلا اسم ابراهيم اسم محمد وبعدين تحط الحاجه دي في ايه على الشابه نفسها آه بالاعشاب كلها على الشابه نفسها في قلب النار تبدا الشابه دي نفسها تبقى كتله كده وبعدين تقول اه ادي العين وده عين الراجل او ده عين الست اللي حسدت انت بتعمل ايه تجيب دبوس وبعدين تقوم خلع الخلع.
خلع العين دي تقول خلاص كده ايه انتهى امر الحسد طبعا هذه من ال- ال- الخرافات ويعني التي قد تعلق بها الناس كذلك منها آه، ان الله عز وجل اذا انعم على آه، بعضهم ببعض النعم آه، لابس سوق جديد جاب سياره جديده جاب ارض جديده عنده عماره عنده اي امر من الامور ربنا انعم عليه باي نعمه وبعدين واحد بيتكلم بيقول له انت اخبارك ايه انت كنت في سفر قال له انا جيت وربنا اكرمني وعملت كذا فيقول له ما شاء الله ربنا يكرمك فيقول له طب امسك الخشب ايه امسك الخشب معنى كلام يعني ان انت لو امسكت الخشب مش هتحسدني اه أش... لا مش هعمل لا بيمنع يعني الحسد طب طب هو ده اتفضل.
سؤال عندي كمان عشان احنا هنجاوب على لا.
ال SMS لا.
السؤال هنا بيقول في ناس بتمسك الخشب اول ما تحس انها هتتحسد آه، هل لا.
ده فعلا يمنع الحسد والعين او لا، كويس لا، يعني لا، آه. يبقى احنا جاوبنا عن السؤال اه نعم الحمد لله واخد بالك يا محمد فده من ضمن بقى وانا ش- رايت هذا من بعض القوم تقريبا من سنتين كان في زياره عندنا في البيت ومن من صله رحم آه، اهل بيتي فانا وكان كبير السن ما شاء الله لابس ج- بدله جميله وشكله حلو يعني اللهم بارك لنا وله وبعدين بقول له ايه الجمال ده ده انت شاب في 30 سنه قال لي امسك الخشب قلت له يعني امسك الخشب اول مره اسمع الكلمه دي ايه اصلها الكلمه دي يا شيخ؟
والله انا والله لا بحثت اعلم يعني فيها- كلمه بحثت فيها قد دكتور اشتهرت أحمد؟
ف- لا أعرف.
فهو يعني قال هذه الكلمه على اصل انها تمنع الحسد او العين آه.
كما- كما يدعون كذلك من بعض ال ال انا المخ- سمعت التاتش وود دي آه، كان مقصود بها الخشب الذي صلب عليها السيد المسيح قد يكون آه، لها علاقه قيل بغيرها.
قيل, آه، قيل لا.
هذا لا، قيل, قيل لا.
هذا يعني آه.
أنت- فعشان كده بيقول لك تاتش وود يعني امسك الخشب آه، نعم.
هي هي كلمه انجليزيه اصلا او اوروبيه اصلا انا جاية ثقافه من- عربي يا شيخ والدكتور احمد هو عربي يا اخي لا ما انا انا بقول اصلها مش اتفضل يا عمر اتفضل طيب كذلك من بعض المخالفات اذا كان البعض بياكل ياكل طعام وبعدين يقول له اللهم بارك يعني يقول له اي حاجه يعني ك- طعام شهي ربنا بارك في عمره، ربنا يطعمك من طعام الجنه فيعمل ايه يمسك قطعه من ال من من الطعام نفسه وبعدين يرميها ورا ظهره هذا مخالف آه، هذا م- يعني يقول بأن هذا رد العين والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في السنة إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها آه، من الأذى وليأكلها كما روى الإمام مسلم في صحيح وغيره نعم.
كذلك من ال- المخالفات احنا قلنا من من, من أمر السنة كما في حديث آه، سيدنا آه، سهل بن حنيف نعم.
كما في قصة عمرو بن ربيعة لما حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه او لما اصاب مش حسد لما اصاب اخاه بالعين النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل احدكم اخاه الا نعم.
بركت الا بركت اغتسل له نعم فده المشروع يبقى المشروع يا اما الغسل او الوضوء طب الممنوع ايه يقول لك بدل ما ناخد الغسل او الوضوء ناخد البول او الغائط نعم يعني بعض الناس بيأمر ذلك وده كلام مشترك جدا في قرى خاصة يعني مم.
والكلام ده عاد منتشر برضه في المدن لأن أهل القرى معظمهم من ال- أهل المدن معظمهم من أهل القرى نعم.
فهذا كلام من- مش- منتشر انتقلوا جدا بثقافتهم جدا يعني.
آه نعم.
نعم.
كذلك من ضمن المخالفات بقى ودي طبعا من من ضمن دجل الراقين بالقرآن وعلقنا على هذا إن يكتب آه، يعني حرز أبي دجانة الإمام السيوطي والبيهقي الإمام الذهبي كل قال بأن هذه رواية موضوعة مكتب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك إحنا آه، إذا أردنا أن نحسن أولادنا من الحسد نعلق له تميمة طب التميمه دي عباره عن ايه؟ ان يكتب حرز ابي دجاله من محمد رسول رب العالمين الى الزوار والفجار، قصه طويله كده نهايتها حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فيبدا يعلق هذا ويعطيه الاولاد، طب هل يجوز تع... تعليق ايات من القران الكريم على الاطفال؟ حتى دي يعني مش هقول لك بقى من الخرافات والدجل لا او دي.
من ال... حتى دي كمان الراجح من اقوال الاهل بعدم الجواز لان هذا مدعاه للشرك نعم.
والناس كما علمنا في السنه لما قال والقرآن ان للعمل به وليس لتحقيق وضعه في زي السيارات النبي صلى الله وغير عليه ذلك.
وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك قال والتمائم والتولة شرك كذلك من ضمن المخالفات تعليق بقى العين مم.
وحدوة الحصان وجزمة ال- الراجل آه، بالذات لو جزمة مقاسها 42 ولا حاجة أو جزمة الأطفال يعمل إيه خايف في- في محل يقوم علقك على دي رجل زي حاجة.
زي اللي كانت متعلقه عندنا يا شيخنا وكنا علقنا اه عليها احنا اه كل هذا فاكر انت؟
احنا عايزين نقول للناس ان مش معلقينها من باب ان احنا نقر لا، بها لا.
معلقينها لغاية نصل ولكن إليها لما نقول يا جماعه هنشيلها.
ده فعل الدجالين والسحر ومش عاوزين ولكن لما الناس البعض سيفهم الامر على غير معناه فنزعناها بفضل الله قلنا ان شاء الله طيب احنا قلنا كذلك من ضمن المخالفات آه، اخي محمد آه، ابا عمر تعليق التمام والحروز واعت- واعتقاد بانها تمنع العين والله عز وجل هو الذي يعني آه، هو النافع الضار سبحانه جل وعلا ثم كذلك من بعض المخالفات تعليق بقى بعض الخيوط يا شيخ احمد المعقده على الذراع خوفا من العاهات والامراض أو على ال- والبعض بيعملها بقى على الوسط والبعض بيعملها في ليله البناء يقول لك طب حط خيط على دراعك الشمال ودراعك اليمين وعلى الوسط وعلى القدمين ده ليه؟
عشان الربط يقول لك يعني ولا تمنع إيه؟
العين والحسد والربط والسحر والعقد والكلام ده كله طبعا كل هذه مخالفات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان نعم، طيب.
كذلك طيب اتفضل اتفضل يا أبي عمر.
آه، مع- معنا اتصال بس هناخد اخونا ايمن من اسكندريه لانه على ال- التليفون من بدري اتفضل سيد السلام السلام عليكم عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمه السلام الله لو سمحت اكلم الشيخ عبد الرحمن لو سمحت.
اتفضل مع حضرتك شيخ عبد الرحمن السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك انا عندي مشكله من يعني بقى لها بتاع ست سنين نعم آه، حضرتك المشكله اللي احنا كنا عايشين يعني اسره عايشين في شقه سبع تنفور مكونه من سبع تنفور في حضرتك خدنا في نفس ال- ال- المنطقه يعني منزل نعم فمن ساعتها وحصلت مشاكل كبيره بقى عندنا وكده و... و... فقلنا ايه يعني نبيع البيت ون- ونقعد في حاجه ثانيه يعني أول ما انتقلت من الشقة لمنزل جديد بدأت تحصل آه.
المشاكل لا هو كان في مشاكل حضرتك بس مشاكل عادي اسريه عاديه يعني جميل.
مش مشاكل يعني اخويا تعب وانا وانا بقيت قاعد في شقه لوحدي وتعبت وكل ما اروح آه، شغل اسيبه وامشي نعم.
وكل ما اروح اتقدم لواحده ما بتحصلش نصيب وكده نعم فحضرتك طبعا اتنقلت ايه من مكان تاني يعني اتنقلنا من مكان تاني ورحنا بيت تاني نعم فاخويا فاخويا الله يرحمه كنا احنا سبعه انفار اخويا الله يرحمه اصغر واحد فينا اللهم بارك نعم مات مات مات في رمضان اللي فات تمام رمى نفسه من البلكونه الحمد لله تمام فحضرتك طبعا انا قاعد دلوقتي انا المشكله بقى طبعا عندي انا دلوقتي انا قاعد في شقه لوحدي ويعني ب- مش ما بقدرش انزل من البيت ما تقدرش إيه؟
وحضرتك ما بتقدرش ايه يا استاذ ايمن ما بقدرش انزل من البيت ما بتقدرش خالص ينزل نعم.
من البيت.
اه كل ما انزل من البيت يعني إيه ما احس ان بيقدرش انا بتخانق وبتعب وبرجع يعني إيه؟
تاني برجع يا- تاني للبيت بستريح لما برجع البيت تاني يا أخ أي- طب ما أنت بتنزل أهو نعم ما أنت بتنزل أهو بتقول لما أخرج بره البيت بس ريح يعني ما كلام بتنزل بينزل وحضرتك بصعوبه أنا- بيبقى أنا- يلاقي أنا- نفسه أنا مخنوق الأول- يرجع تاني حضرتك انا الاول لما كنت بتخانق من البيت كنت بمشي بطلع وبستريح جميل، جميل.
دلوقتي العكس دلوقتي كل ما اطلع بتعب ولما ب... لما برجع البيت بستريح طيب اللي انا فهمته من كلامك يا استاذ ايمن ان أيوة.
انت كنت في شقه لما انتقلت لبيت جديد حصل التعب معاك واخواتك فانت تمام.
تركت المكان ده وانتقلت لمكان ثالث خلاف الاولاني والثاني مش ده اللي حصل بالظبط كده.
طيب إت- ايه ال- ايه التعب الاعراض الملازمك دائما معاك حضرتك التعب بقى انا بحلم احلام وحشه اه أ- احلام حضرتك آه، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه بحلم ان انا بعمل علاقه مع امي نعم طيب وبحلم وبحلم ان انا بعمل علاقه مع اختي الستر الستر طيب الاعراض العضويه ايه انا حضرتك دلوقتي جسمك- في يعني جسمك.
كل ما اتعب يعني قلبي قلبي بتعب بتعب تمام بروح بروح مثلا الدكتور يقول لي انت ما عندكش حاجه جميل جميل ظهري تعبني اروح للدكتور يقول لي انت ما عندكش حاجه انت عندك رحت تعب في على- المعده دائم معاك والمعده برضه كنت برجع على طول طيب يا اخ تمام.
ايمن نعم عندك تعب في المعده قبل طب ولا اه عندي تعب في المعده على طب، طول وبالذات الصبح آه، تعب المعده ده هل ك... آه، يعني قبل وجود المشكله عندك ولا بعد وجود المشكله لا تعب المعده ده على طول حضرتك آه، نعم على طول.
تعب المعده ده على طول على طول امتى يعني بدأ يعني- قبل الانتقال للبيت ولا بعد ما انتقلت لا بعد برضك ما انتقلنا لل- آه، يعني الاعراض كلها بعد الانتقال اه طب تعب بقوم- المعده اوصف لي تعب معدتك كده نعم اوصف لي تعب المعده حضرتك وجع جامد كده في معدتي يعني يعني لما بكون في نار جوه طب اسالك بعض الاسئله انت في اتفضل.
وقت الصباح بيبقى عندك مل الاستفراغ نعم في, في وقت الصباح وانت قايم من النوم عندك مل القيء بالظبط كده بالظبط طيب هل بح... الم... هل بيحصل عندك نوع من المخاط او ال- البلغم بيبقى بلغم.
شفاف بالظبط ابيض كده. بالظبط كده اه ده كتير في وب- وقت الصباح؟
وبينزل بالعافيه عندك حرقان في المعده وعندي حرقان في المعده جامد قوي طيب في البلعوم بتحس حاجه زي الكره كده طالعه نازله لا حضرتك لا بحس بنبضات في جسمي نبضات فين وانا انا بضغط في جميع انحاء جسمي طيب، بس ي- ما تجيش- يكفيني هذا إن شاء ما تجيش الله.
يعني ما تجيش مره واحده شكرا.
تيجي مثلا شكرا استاذ جزاك شكراً.
الله خيرا خير.
آه، اخر اتصال معانا من فضلكم في الكنترول اخواننا الزملاء الاعزاء آه، وليد من ال- الامارات ماشي اتصال بعد آه، اخونا وليد من الامارات السلام عليكم
الو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم بس السلام.
آه، اخفض اخفض صوت التلفزيون قليلا واسمعنا من التليفون فقط يعني من فضلك
الو السلام عليكم وعليكم السلام
الو السلام عليكم سامعينك السلام اتفضل ورحمة اتفضل الله وبركاته
الله جزاكم الله خير على البرنامج والله السلام الله خير.
والله يا أخت- كنت بس عايز استفسر على استفسار بس عندي اختي لسه متجوزه جديد الو سامعينك اتفضل سامعك حضرتك يا اتفضل أخ هو اسمه إيه وليد عندي اختي لسه متجوزه جديد فبيحصل لها حاجات اغماء وعندها تعب في الجهه جامد و... وشها كده بيحصل فيه احمرار مم.
هي تعبانه جدا يعني بصراحه فكنا عايزين نستفسر من حضرتك بس التعب هذا بعد ليلة البناء
بعد ليله الزفاف اه بتحس نعم.
بجوزها ان هو يعني شكل جوزها بتقول شكل جوزها بدا يتغير في عينيها آه، بتشوف اشكال تعابين وفيران حاجات زي كده في البيت أختك بجوارك أخي
نعم أخت حضرتك جنبك
لا مش موجوده جنب حاليا طيب قول لي الأعراض كلها اللي موجودة عندها
تمام طب هي ممكن آه، حاليا هي هي مع- حضرتك بدات ترجع آه، يعني الترجيع بتاعها بدا يبقى اخضر وفي اخضر كده كتير آه، بدات تتعب كتير جدا في شده شعرها يا أخي الحبيب عشان أعطيك إجابة تقريبية أو أو شافية طب ممكن المفترض اخد تليفونك هي- يا شيخ عبد الرحمن لا من حرج الكنترول؟
لا حرج بعد طب- الحلقة طب يا اخ وليد يعني كلمني.
خد تلي... ارجع الكنترول تاني هترجع له دلوقتي خد التليفون بتاع الشيخ عبد الرحمن و... وخلي اختنا آه، تتصل بشيخ عبد الرحمن تتواصل معاه شكرا ليك آه، آه، دكتور احمد يعني نحاضر اجابه في الشيخ عبد الرحمن عايزين آه، دكتور احمد عايزين آه، يعني طبعا.
انتم طلبتم آه، بدراسه ما نحن فيه حالة.
يعني وخاصه هذا الامر آه، كان معي احد الضيوف منتشر آه، كثيرا بين النساء تمام يعني يعني ما يعني حتى واحد قال لك يعني هو مش ركبهم جنة الا اللي هم الستات فاكر انت يا شيخ عبد الرحمن وبعد أقول اليهود بس آه، المسلمين بس آه، المسلمين بس ف- اللي انا عايز اقوله يعني يعني وجهه نظرك ايه اللي يتم اللي ينبغي على الدوله انها تعمله يعني احنا نقدنا المساله اهي إيه- نقدم لها ايه احنا لو فرض بصحة الفرض المطروح ده وهو ان شاء الله صحيح وموجود مم.
يبقى احنا محتاجين في كل مؤسسة رسمية مجموعة من الأخصائيين المسؤولين عندهم دراية وعلم شرعي ودراسة متخصصة وأخلاق دينية يبقى في نوع من التعاون بينهم ما يبقاش فرد ما ينفعش ابدا يبقى فرد زي ما ذكرت لحضرتك نعم.
لازم يبقى مجموعه وعليهم رقابه والدوله تمارس آه، اتصالها بالناس دي بحيث يبقى يبقى في كل مكان في كل زي ما قلت لحضرتك كل مدرسه كل وحده صحيه كل مؤسسه علميه الجامعة او الشرعية، تعليميه أنصار السنة، الجمعيات الأوقاف، والمؤسسات الأوقاف.
غير الرسميه كذلك الاوقاف كذلك المستشفيات النفسية.
يعني اذا اتفقنا انه مساله خطيره يبقى ينبغي ان يكون الجهد في مقابل هذا الخطر الموجود الحاجه الثانيه اللي حضرتك سالتني عليها اللي هي آه، بعض الامور البسيطه اللي في ديننا اللي هي بتنبيك عن ان احنا مقصرين في حق الدين كل الاشياء اللي طرحت من قبل اخواننا المشاهدين الاكارم الان في خلل اولي الخلل الاولي احنا عندنا الحاج- الحلقات اللي اتكلمت عليها قبل كده حضراتكم مساله التحصينات والضوابط الناس لحد النهارده بتترك هذه الامور مع خطوره مساله التحصينات والضوابط النبي عليه الصلاه والسلام الحديث اللي مر في صحيح مسلم اللي ذكرتموه اكيد في الحلقات السابقه في اثر ابو هريره المشهور الشيطان لما جه يسرق ثلاث مرات.
ويحثو من طعام آه، صدقه, صدقة.
صدقة.
في رمضان فقال والنبي اقر على ذلك قال اعلمك ايه لا يزال عليك من الله آه، آه، حافظ حتى تصبح يبقى مين من النهارده من الاباء والامهات يا جماعه انا وانت احنا بننسى احيانا احنا احيانا بننسى النهارده آه، مين من النهارده من الناس اللي بتشتكي او من اللي بيشتكيش وعايز يحصن اولاده ساعه النوم مساء يروح على اولاده حتى لو كان كبير في السن يعوذه بقيه الكرسي يعوذه بالمعوذات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مين بيعمل كده حتى يعود الولد يا دكتور ويعود الولد في الصباح خلاص الليل عليه من الله حافظ وده ديننا وده قرآننا ودي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناس بتلف كل الدنيا يا شيخ عبد الرحمن بتبحث عن حلول وتبحث عن مخارج واحنا عندنا الحلول في القرآن بس لننفذ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا نكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.
محمول.
نعم.
فالاب ببساطه جدا اب حتى لو كان امي بيحفظ الفاتحه بيحفظ ايه الكرسي بيحفظ قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق بيحصن الاولاد سيكون تحصيا من الشيطان ومن العين بل ومن شر كل شر قد يقع وفي النهار يحصنه النبي كان يعوذ بعض أبنائه أعيذكما سيد.
بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة ومن كل حلقة نار نعم.
ومن كل عين نعم.
لامة نعم.
يبقى إحنا بعض الضوابط بعدنا عن الدين وعن ربنا سبحانه وتقدس كان سبب أي في لو نشأة قعدنا في هذا.
هذه المسائل نعم.
يبقى مسألة الدولة والاهتمام المؤسسة الرسمية وغير الرسمية لأنها مشكلة كائنة مم.
الثانية نحاول نق- نقترب يا جماعة من الدين فعلا بتطبيق بعض الأمور البسيطة دي من التعويذات ومن آه، آه، القراءة.
الأحاديث طب العلمية دكتور احمد والأساسية.
آه، آه، يعني هبقى اختم مع حضرتك آه، بعد ما نرجع للشيخ عبد الرحمن في نصف دقيقه هتقول لي لماذا تبت ده على انا ان نسيت تكون أقول راقيا لحضرتك- شرعيا لا لا ده نسيت اقول آخر الحلقة.
لحضرتك آخر يا ريت الحلقة.
لما الشيخ يجي عبد سؤال الرحمن، يوزع اتفضل.
للشيخ عبد الرحمن آه.
لان انا آه، يعني لا لا يعني آه، الله يكرمك.
اتفضل يا شيخ عبد الرحمن عايزين نجيب على اسئله الساده المشاهدين اتفضل المتصله يعني عندنا اخونا عبد الغفار من المنوفيه آه، يعني يعني اتفضل انت عندك الحالات مسجلها ولا انت مسجلش وراها والله مش كله يا شيخ محمد يعني طب الاخت سمر اللي عندها آه.
اخوها السائق اللي هو بيجي له دوار وصداع وركب معاه واحد اتهدد انه حسده ولا ايه اه اه اه اه انا هو ال- الاخ انا سالت السؤال ده ودايما بنسال السؤال ده عشان انه اثر عند الناس حته التخصص كما قال الله تعالى فاسال به خبيرا نعم ف- فانا بقول له اول سؤال انت رحت للدكتور ما رحتش اه رحت للدكتور عملت تحاليل واشعاعات وكل حاجه ما فيش اي حاجه حتى قلت له راح للاذن الوسطى يعني ده اه الأستاذ فانا راح بقول في أذن- له آه، اللي اصابك ايه قال لي والله ساعه ما كان ده معايا بيتكلم معايا في حاجه حصل الموضوع فانا مم.
الغالب عندي بان هذا نوع من العين او نوع من يعني مش عايزين نظن ظن سيء في في الناس فنقول بان هذا حسد لان الحسد قلنا بينبع من القلب ثم على الجوارح ثم على اللسان اما العين قد تحدث حتى من رجل صالح كما في قصه سيدنا عامر بن ربيعه مع قصه سهل آه، بن حنيف رضي الله عنهما وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعايزين نقول آه، وانا انا ذكرت بقى في الحلقه اللي فاتت قلنا افضل حاجه نعملها في علاج العين والحسد انا عرفت ان فلان من الناس قد اصابني بالعين او اصابني بالحسد مم.
فانا اقول له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمرو بن ربيع اغتسل له مم.
واما توضا له طب انا اقول له تعالى اغتسل لي او توضا لي لقله ال- ال- العلم ولكثره الجهل هيقول لي ايه انت بتفكر ان انا عملت ايه فيحصل فيه ايه نوع من مشكلة، الخلافات آه.
والمشاكل ويترتب على هذا مفسده اعظم طب انا اعمل ايه انتقل بقى للي علمه لنا ال- ال- العلماء منها ان انا ممكن اجمع مثلا اقرا ايه الكرسي اقرا الفاتحه وايه الكرسي والاخلاص والمعوذات وبعض الادعيه زي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل عين لامه آه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض والسماء والسماء العليم ثلاث مرات اقرا ه- هذا على ماء والانسان يشرب منه كثيرا ويغتسل منه كثيرا بفضل الله عز وجل يداوم على ذلك مع قراءه ورد قراني ثابت يومي بحفظ على اذكار الصباح والمساء حفظ على اذكار النوم آه، الصلاه على وقتها صلاه ضحى اربع ركعات يوميا قال الله تعالى يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره كثره الذكر كل ده بفضل الله عز وجل يعالج مثل هذه الحاله او ننتقل الى الحاله الاخرى معلش الكلام بقى بي- بيجيب بعضه يعني انا معايا دقيقه دقيقه واحده الله هم يسامحك قالوا لي الوقت خلص بس طيب انا هب, هب انني هب انك في بيتك مم.
ودخل عليك بعض الناس وحسدك مم.
اللي دخل عندك البيت ده انت قدمت له في طبق طعام مم.
او قدمت له فاكهه او قدمت له شراب ما اعرفش اخبار الصعيده ايه في في- في البيوت ال- أنت عشان انت حبيبي بيذبحوا على طول.
ال- طب الحمد لله الحمد لله الامر الامر الاخر ال- الراجل الحاسد ده آه، بالتاكيد امسك المقبه بتاع الباب وهو خارج فالشيخ عبد الله السدحان كان بيتكلم مع مع شيخنا باز عليه رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال له يا شيخنا ايه رايك لو انا جبت شاش و- شاش ابيض وحطيته في ماء ووضعت هذا الشاش على يدي وسلمت على الانسان الذي حسدني وبعدين قال له هذا ثابت علميا ان لكل انسان ذبذبه في عرقي وفي شعري وفي اظافري قال الحمد لله الذي سخر العلم لخدمه الدين طب اعمل ايه اخد بقى الشاش ده يحط في قلب ميه واشرب من هذا الماء كثيرا واغتسل منه بفضل الله يزول عن يخف الانسان عليك.
الحسد. طبعا في طب.
تفصيل طويل ولكن يعني آه، طب عندنا مش اسئله اخرى نعتذر للساده مشاهدينا الكرام آه نصف دقيقه خد الشيخ عبد الرحمن نصف دقيقه لماذا آه رجعت عن ان تكون راقيا شرعيا وده كان السبب الثالث اللي كنت هبدأ بيه وهو آه.
ايه ان كثير احنا اعترفنا ان في مشكلة وهم كتير مم.
السبب الثاني او الحقيقة الثالثة ان كثير من هذه الحالات يا اما اصحابها مخدوعين يا خادعين مم.
يا اما اصحابها مخدوعون يا خادعون المرضى آه، المرضى مم.
مخدوعون يعني ممكن مثلا موهوم يعني.
موهوم آه.
وده بيحصل للشباب في بدايه الزواج وده بيشتكي منه كده فيقولوا سحر او ربط وفي الغالب هو مساله نفسيه محتاجه بعد الايام هتظبط مسائله مع الاقرار ان في بس عوده على في المرأة بس في في في يا دكتور احمد آه، عفوا آه، آه، آه، اتفضل، بعد انا اسف اتفضل، يعني.
اتفضل حبيبي.
آه، ان مثلا في عندنا في في الصعيد وفي الارياف آه، يروح له مثلا يقول له لو ما دفعتش 500 جنيه آه، نعم.
لابو عبيده انت مش هتخش بكره لا مش ما أنا ابو عبيده أتمنى- الله مثلاً- يسامحك مثلاً- الله مثلاً.
يسامحك ما انا اتمنى أنا مش- أنا بالمناسبه سامح واحنا حد غيرك.
إحنا على الهواء ان نعم.
الله سبحانه وتعالى يمكن من بسط الله يده في هذه الامه ان ياخذ على يد هؤلاء المشعوذين نعم.
من بسط الله يده في هذه الامه ياخذ على يد هؤلاء في جمله يا دكتور احمد عشان وقت الحلقه والمخرج بيصرخ بره في الكنترول لما زماننا.
رجعت.
آه لما رجعت ال- الحاجة الثانية وجدت أن كثير من النساء يخادعن في إصابتهن التي يصبن بها ربما مم.
يكون لها رغبة في شيء أو مطلب في شيء عندها مشاكل وعندها خاصة مشاكل بشغلتها. آه، فتجب ف- الحاجة الأخيرة والإنسان وهي الحاذق يفهمها آه.
الله يحفظك آه.
الحاجة الأخيرة أو مش أخيرة كلامكم لذيذ طيب الله يبارك مبارك فيك.
إن آه، آه، بيطلع الإنسان على حرمات كثيرة ومن جرب عرف مم.
حرمات كثيرة وأشياء لكن هناك ضوابط يعني آه، أي- آه، مع كل هذه الامور بتكتشف انت ب- بتطلع على عورات وبتكتشف حرمات فلو ضبطت هذه المساله ب- من, بشكل من رسمي منطق ومن استعفف في عفوه الله جزاك الله خير آه، عندي عندي اعزائي المشاهدين العديد من الرسائل زي مثلا الناس وسحر ارجو من الشيخ توضيح حكم الذهاب لكنيسه مرج يرجس لعلاج الصرع السلام عليكم شيخ عبد الرحمن هل ينفع ارقي مريض مسحور وانا لست متخصص في الرقيه آه، اسكن في بيت وحصل لي فيه مصائب كتير حتى اتشئمت منه هل ينفع اتركه الناس والسحر آه، يعني عندي عندي العديد ارجو الشيخ عبد الرحمن يقول لنا حقيقه العين وهل اللي بيموت بسبب العين له اجر اسئله جميله والله ان شاء الله نعد الساده المشاهدين ان احنا ناخدها في الحلقه القادمه هل ينفع أتب- اتبخر بالاعشاب او اوراق بعد اصابتي بالعين والحسد ارجو رد الان واصبحت ضعيفه الاستيعاب ماذا افعل الناس والسحر ازاي احمي نفسي واولادي من العين قلناها في الحلقه امراه تزوجت قبل اسبوع عن طريق السحر فما حكم الزواج هاخد ده يا شيخ عبد الرحمن امراه تزوجت الفتوى الفتوى يرجع يعني تاني يرجع الفتوى.
يرجع للفتوى يقول طيب.
العقد صحيح اه العقد صحيح العقد صحيح شرعا اه العقد صحيح شرعا يعني هي سحرت له عشان تتجوزه العقد صحيح شرعا العقد فرض صحيح لكن فرض لكن من على ناحيه استمرار الشر الحياه او ما شابه والشيخ عبد آه.
الرحمن قال لك طيب و- والعودة على الدكتور أحمد.
آه، ان شاء الله آه، اسمح لي المرة اللي اعزائي فاتت.
المشاهدين في نهايه هذه الحلقه آه، نظرا لكثره اتصالات الساده مشاهدينا الكرام قد استكملنا فيها علاج العين والحسد بين المشروع والممنوع في ضيافه ضيفي الكريمين فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الاسلامي معالج بالقران الذي يتقدم له باسمكم جميعا بخالص الشكر شكرا لك جزاك أبا الله عبيدة.
خير أبا عمر، أحسن شكرا الله لك إليك.
ايضا اشكر الدكتور احمد الشافعي دكتوراه كليه دار العلوم جامعه القاهره شكرا لك دكتور احمد أحسن إليك على شرفك الله الجنوب.
ويحفظك.
احسن الله محمد.
اليك احسن الله اليك اشكر لكم حسن المتابعه اعزائي المشاهدين ونعدكم في بالاجابه عن اسئله الساده المشاهدين عبر رسائل SMS في الحلقه القادمه بمشيئه الله السبت القادم مع فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور اشكر لكم حسن المتابعه وننتظر الشيخ ابراهيم عبد العليم يوم السبت القادم في حلقتنا من الناس والصحه
جاءت إليكم كليوباترا من الزمن البعيد بسر التركيبة الملكية لنعومة وإطالة الشر دهان بلاء أوصى وأشاد به كبار الأساتذة والمتخصصين في مصر والعالم
مجموعة الزيوت اللي عملت منها كليوباترا الخلطة بتاعتها تعتبر من الأسرار الملكية اللي اختصت بيها كليوباترا خاصتها الملكية دهان بلاء وكانوا بيتفننوا في صنع هذا الزيت لدرجة إن كانوا بيحطوه في الشمس لمدة 21 يوم وفعلا كان بيؤدي لزيادة طول الشعر دهان بلاء ونفس الوصفة القديمة اللي عملتها جداتنا من آلاف السنين فعلا بدي نتائج حقيقية ونتائج مضمونة 100% لأن الناس جربوه من آلاف السنين دهان براري بيزيد نمو وطول ولمعان الشعر فعليا دهان بلاء ليه تأثير رائع جدا على شعرنا وإن شاء الله أنا هستخدمه وأنتم استخدموه
اتصلوا بكليوباترا على 2 448 21 12 سعر العبوة 125 جنيه زائد مصاريف الشحن صالح شركة كليوباترا عن فتح باب الحجز للوكلاء والموزعين من الدول العربية لدهان براء
الشركة العربية للمنتجات العصرية تواصل بلا حدود إعلان هام تعلن الشركة العربية للمنتجات العصرية تواصل بلا حدود عن بدء حملتها الإعلانية لبيع مئة ألف جهاز كمبيوتر وذلك بمناسبة بدء الدراسة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ولذلك تهيب بكل مشاهدي هذا الإعلان بالإسراع بحجز أجهزتهم وعدم التخاذل أو التكاسل في شراء هذه الأجهزة حتى لا تفوتكم هذه الفرصة العظيمة والتي نطرح من خلالها أجهزة كمبيوتر بمواصفات عالية وأسعار اقتصادية والتي ستتعرفون على إمكانياتها من خلال متابعة هذا الإعلان فتابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في كل مكان حلقة التكنولوجيا يعني حلقة التكنولوجيا النهاردة لأن احنا لازم نواكب التكنولوجيا وعشان بنتكلم عن التكنولوجيا يبقى لازم نتكلم على شركتنا النهاردة الشركة العربية